الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعتبر أن أعظم نعمة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بها جميعا يوم القيامة نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يسترنا جميل جدا ان ربنا يسترنا في الدنيا وجميل جدا ان ربنا يسترنا في الاخره ولكن نعمه نعمه الستر في الاخره حاجه جميله جدا جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والاثر رواه عبد الله بن احمد في زوائد الزهد باسناد الرجال الثقات عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله يدني عبده منه يوم القيامه العبد المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويستره مفيش حد شاف حاجه الحساب مفيش أي حاجة حد شاف أي حاجة ويضع عليه كنفه ويستره فيقول الله سبحانه عبدي اقرأ كتابك فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي أنا قبلتها أنا أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن قال فيخر العبد لله ساجدا ثم يقول الله سبحانه عبدي ارفع رأسك ارفع رأسك واقرأ كتابك فيمر بالسيئة آه اشود بها وجهه وضاق بها صدره فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن فيخر العبد لله ساجدا فيقول الناس من ورائه طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين لأنهم مش شايفين منه إلا السجود وبس سبحان الله عبد مؤمن كان عنده أعمال صالحة كتير جدا جدا في الدنيا وبحكم مشيئته كان بيزل في بعض الأخطاء فربنا كان بيستره في الدنيا وما شاء الله على نعمة ستر الله عز وجل عليه في الآخرة كيف تتعامل مع الله إذا سترك الناس مع ستر ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لهم حال من اتنين واحد منهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني استشعر بالفعل إن هو لما عمل المعصية إن ربنا ستره مرة فتجرأ على الله التانية والتالتة والرابعة اغتر بستر ربنا سبحانه او بستر ربنا سبحانه وتعالى عليه ده حاله بالظبط زي حال كده اللص اللي جه للامام احمد بعد ما ايديه اتقطعت فالامام احمد بيقول له انت ايديك مقطوعه انت سرقت قال له اه قال له ايديك اتقطعت بعد المره كام قال له في المره ال 14 قال له سبحان الله كنت اعلم ان الله سبحانه وتعالى ستير وما كان الله ليفضحك من أول مرة احذر آه ربنا سترك مرة واثنين وثلاثة واربعة بس خد بالك ممكن تتفضح احذر بالله عليك لو كنت على معصية لو كنت على ذنب ممكن ربنا يسترك مرة واثنين وثلاثة بس لو اتفضحت هتبقى الفضيحة خطيرة جدا أنا عايز ربنا يسترني كيف أتعامل مع الله سبحانه وتعالى إذا سترني أول حاجة أشكره أقول له شكرا يا رب إن أنت عملتني بهذا الأمر أنك لم تفضحني أنك سبحانك وتعالى لم تفضح أمري ولو أنك يا رب فضحتني لكان الأمر متغير تماما تماما تماما يا رب من أجل ذلك عايز أقول لكم أعظم نعمة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن بها علينا نعمة الستر إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك كيف كيف أتعامل مع الله إذا سترني واحد بشكره سبحانه وتعالى على نعمة الستر اثنين إن أنا أتعامل بستر مع الرب الستير من الأخطاء اللي انتشرت قوي بينا نقول يا ساتر يا ستار دي مش من أسماء ربنا لم يرد هذا الاسم يا ستار ويا ساتر لا ورد لا في القرآن ولا في السنة الصحيح الستر ستير سبحانه وتعالى طيب كيف أتعامل مع الرب الستير واحد إنك تكون كمان ستير تستر على عورتك تستر عورات الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يسير في الطرق كان في الخلاء وكان هذا الرجل يغتسل عاريا بدون إزار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير إن الله حيي ستير إذا اغتسل أحدكم فليستتر يا سلام يا سلام شوف النبي بيعلمك إزاي تتعامل مع ربنا الستير هو ستير بيستر العورات بيستر الامور دي كلها انت ليه بتفضح نفسك طب واخواتنا وبناتنا اللي ماشيين في الشارع وكشفوا ستر ربنا سبحانه وتعالى عليهم البنات اللي ماشيين ببديهات وماشيين ب ب ب والعياذ بالله باسترتشات وجسدوا العورات لا يا اختي الصحابه اتربوا على الستر السيده عائشه بتقول كنت ادخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله وابي بثياب رقاق شفافه فلما دفن عمر والله ما كنت أدخل البيت إلا وقد أخذت علي ثيابي كاملة الله ده عمر مدفون لا هي المسألة مش مسألة عمر ميت ولا حي المسألة مسألة إن هي اتربت على الستر إن هي عرفت إن ربنا ستير فبتعامل مع ربنا من هذا المنطلق ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتقول للسيدة أسماء بنت عميس إنني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام البنت البنت بعد ما تتكفن وهي ميتة أو المرأة لما تتكفن وهي ميتة الكفن بيبقى مجسد عورتها بتقول لها أنا مستقبحة جدا هذا الأمر فقالت لها ألا أريك شيئا رأيته في بلاد الحبشة فجاءت بجريدتين ربطتين حنتهم كده وألقت عليها ثوب بتقول لها ممكن لما أنت تموتي أعمل عليك جريدة رطبة من هنا وجريدة رطبة من هنا وأغطيك بثوب فتبقى أنت أبدا مش متجسمة دي يا يا فاطمة رضي الله عنك ده أنت متي والموقف ده موقف عظيم ما يبقى محدش هيفكر في الكلام ده ولكن المسألة مش كده المسألة إن هي اتربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الستر المرأة السوداء اللي كانت تصرع كان لما بيجي لها صرع بتتكشف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ليكي حاجة من اتنين إما أن تصبري وتدخلي الجنة وإما أن دع- أدعو الله لك فيرفع عنك هذا البلاء الجنة عندها غالية ممكن أتحمل ألم المرض ممكن أتحمل مشاق المرض ولكن كل حاجة في سبيل الجنة تهون ولكن يا رسول الله ادعو لي أنا أتكشف ألا أنت نسيتي الجنة نسيتي الجنة وبتقولي أتكشف خايفة من التكشف ليه أصل هي امرأة تربت من البداية على الستر يا بنتي يا أختي ربنا يحفظك ربنا ستير ما ينفعش أبدا في وقت الصيف لابسة قط ما ينفعش أبدا إظهار الصدر ما ينفعش أبدا عبايات مكشوفة والكلام ده ما ينفعش أبدا ثياب رقيقة لأن ربنا ستير عايزة تتعاملي مع ربنا ستير استري نفسك استري نفسك ربنا يحفظك وانت في بيتك استر نفسك وانت في بيتك استري نفسك ما ينفعش ابدا اولادك بلغوا وانت النهارده بتطلع عليهم بثياب رقيقه استري نفسك ربنا يسترك في الدنيا والاخره استري نفسك ربنا يسترك في الدنيا والاخره كيف اتعامل مع الرب الستير كيف اتعامل مع الله اذا سترني اثنين بستر الاسرار النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالامانه انا مع اخويا مصطفى اتكلم معايا في اشياء خاصه جدا جدا جدا ما ينفعش ان هي تظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي امانه انا بحدث اخويا وحاسس وانا عمال اتلفت كده حد سمعنا ولا لا اصبحت امانه كيف تتعامل مع الله اذا سترك انك تستر اسرار الناس اسرار الناس كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى اذا سترك انك تستر على الناس تستر عيوب الناس اذا رايت من انسان عيب او خلل او مشكله استره ما تفضحوش لان ده امر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله استر على الناس ما تظهرش عيوب الناس ما ينفعش ابدا نبقى قاعدين في المكان الوظيفي بتاعنا وعمالين نقول فلانه عملت فلانه قالت فلانه سوت سبحان الله ما ينفعش كيف تتعامل مع الله اذا سترك انك تستر ع- عن الناس تستر عيوب الناس علشان ربنا تبارك وتعالى يسترك وده من اهم الامور ربنا قال ان المؤمن دايما حاله كده انما المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله ما أتى على المنافق شهر شر له من رمضان وذلك لما يعد من ابتغاء عورات الناس وتتبع عوراتهم الناس الصحفيين النهاردة الناس الموجودين على النت الناس أصحاب الجرايد أصحاب البرامج اللي عمالين يتتبعوا عورات الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته انتبه كيف تتعامل مع الله إذا سترك ربنا سترك ما تفضحش نفسك انت بالليل قعدت عملت معصية وبت وقد ستر الله تبارك وتعالى عليك ازاي تصبح وتفضح نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين كلهم ممكن ربنا يغفر لهم يعفو عنهم يعني سبحان الله إلا ده إلى الإنسان المجاهر قال وإن من المجاهرة أن يبيت العبد وقد ستره الله عز وجل بستره فيصبح فيقول في الناس صنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا كيف تتعامل مع الله إذا سترك إنك تستر أسرار بيتك ما تطلعش أسرار الفراش لحد للأسف كنت في يوم في بنك من البنوك أحد البنوك الإسلامية كده وسبحان الله وجدت مكالمة جت للراجل اللي قاعد على مكتبه وعمال يقول له ها عملت كذا طب قلت كذا طب عملت معاها كذا عمال يتكلم كأنه كان معه على الفراش سبحان الله أمر منتشر جدا المرأة بتحدث والراجل بيحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الواحد منكم لعل الواحد منكم يفضي إلى زوجته ثم- والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يخرج فيقول صنعت كذا وكذا فقامت امرأة وقالت والله يا رسول الله إنهم لا يصنعون وإنهن لا يصنعن فقال النبي أولا أدلكم على مثل هذا مثل هذا كمثل شيطان لقى شيطانة في الطريق فضجعها في الطريق والناس ينظرون منظر قبيح أشر الناس منزلة عند الله اللي بيفضح بيته وبيفضح زوجته هنا نطرح على نفسنا السؤال كيف أطلب ستر الله عليه عندي أمور كتيرة جدا بها أنال ستر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة أول حاجة ادعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يستر عورتك في الدنيا والآخرة علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء يقول اللهم استر عوراتنا اثنين كيف أنال ستر الله سبحانه وتعالى عليه إنك تستر على المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة استر على اخوانك المسلمين عشان ربنا سبحانه وتعالى يستر عليك في الدنيا والآخرة ما تتتبعش عوراتهم عشان ربنا ما يفضحكش ثلاثة إياك أن تغضب إياك أن تغضب لا تغضب لا تغضب حتى يستر الله عورتك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه ستر الله يوم القيامة عورته كلما تغضب غيظك ده معناه أن ربنا هيسترك أكتر وأكتر رابعا كن مخلصا وإياك والرياء لأن كل إنسان مرائي مفضوح في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى راى الله به هيفضحك على رؤوس الأشهاد خمسة خمسة المرأة المؤمنة حجابك حجابك كل ما تمسك بحجابك أكتر معناه إنك هتنالي ستر ربنا أكتر وأكتر وأكتر سبعة بادر إلى التوبة بادر إلى العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك زي الصحابي اللي وقع في ذنب وجالي النبي قال له يا رسول الله وقعت في ذنب فقال ألم تصلي معنا قال بلى فقال إن الله قد غفر لك ذنبك عفى عن ذنبك سترك ومش هيظهر أبدا هذا آه، آه، الذنب مش هيظهر أبدا هذا آه، الذنب استر على إخوانك ربنا سبحانه وتعالى يستر عليك كيف تتعامل مع ربك إذا سترك إنك تحمده وتشكره وتقول يا رب أدم علي نعمة الستر في الدنيا والآخرة واحذر إذا كنت مداوم على الذنوب احذر ممكن يسترك مرة واثنين وثلاثة ده بنسميه إمهال ولكن بعد ذلك سيفضحك على رؤوس الأشهاد وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم